ناخد متى 18 في تلك الساعة تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين فمن هو أعظم في ملكوت السماوات فدعا يسوع إليه ولدا وأقامه في وسطهم وقال الحق أقول لكم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات فمن وضع نفسه مثل هذا الولد فهو الأعظم في ملكوت السماوات ومن قبل ولدا واحدا مثل هذا باسمي فقد قبلني ومن أعثر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي فخير له أن يعلق في عنقه حجر الرحى ويغرق في لجة البحر والمجد لله دائما طبعا دي مشهورة إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد لن تدخلوا ملكوت السماوات لكن فرصة نتأمل في, الح... في الآية دي. لأنه يمكن أكتر درس بيتعرض علينا يوميا بدل المرة مرات هو الدرس ده ما ظنش فيكو حد بيفوت عليه يوم ما يشوفش طفل ويطلع ان ده اهم درس والواحد مش دريان ان لو عرف يبقى زي الطفل دخل السم يعني لو ما قراش حاجة في الانجيل كله وافتكر بس الحكاية دي هيدخل السم اذا ده موضوع مهم قوي وربنا مال الدنيا عيال عشان اللي يعني اللي ما مش واخد باله وطول النهار نشكي من العيال انما يطلع سر الشكوى هي طريق السم عشان كده تلاحظوا حتى المسيح هنا ما قالهاش ككلام نظري جاب ولد جاب طفل وحطه في النص قال لهم شفتوا حاجة زي كده قالوا له كل يوم وحتى يعني ما بنعديها عادي قال لهم هو ده هو ده السم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات واللي يقبل السما زي الطفل هيدخل السما ده طلع موضوع مهم قوي كأنه يعني مش هينفع أبدا نقول لربنا سكة السما كانت غامضة غامضة إيه بقى هو في أكتر من العيال ما قدامك ناس ماشية صح بلا عدد اسمهم الأطفال فبالتالي عاوزين نغير نظرتنا شوية للعيال احنا بنبص للأطفال دايما ان هم حمل علينا وانا شخصيا بتعب من الدوشة يعني انما ايه رأيكم الأطفال دول أنقى مننا في نظر ربنا وأقدس مننا وأقرب مننا للسماء وكلنا بناخد دور المعلمين والمدرسين للأطفال بينما حسب الكلام ده المفروض نجيب فرقة العيال اللي بتلعب دي وكلهم يقعدوا مكاني وأنا أقعد بجنبيكم ونقعد كلنا نتعلم نتعلم منهم وهم بيلعبوا نتعلم منهم وهم بيتخانقوا نتعلم منهم وهم بيضحكوا ربنا قال كده قال خليكوا زي العيال فيبقى الواحد المفروض ياخد له كده يوميا درس على العيال يتعلم لكن نظرتنا المتعالية ان دول عيال ما بيفهموش هي اللي بتخلينا مش باصين الا للحاجات الغلط اللي فيهم الولد ده مهمل الولد ده صوته عالي الولد طب مش واخد بالك ان الولد ده بريء مش واخد بالك ان الولد ده عينه بسيطة خالص ما عندناش احنا العين البسيطة دي مش واخد بالك ان الولد ده بيصدق كل اللي بيتقاله واحنا مش عارفين نصدق مش واخد بالك ان الولد ده بينسى الاساءة بسهولة جدا وبيرجع يلعب مع اصحابه بعدها بربع ساعة وانت تقعد سنين على زعله مش واخد بالك انه العيال دي مليانة فعلا فضائل واحسن مننا كتير مرة طالع من الكنيسة وكان معايا كنت واقف ماشي مع اسقف من الاباء الاساقفة القديسية الحلوين يعني فلا ام شايلة طفل بتاع سنتين كده فلقيته كده يعني زغزغه كده وبس ايده قال له يا بختك يا حبيبي قال له كده على طول ما يعرفوش ما يعرفوش انما سيدنا بس ايده قال له يا بختك يا حبيبي يا ريت الواحد يبقى زيك هو فاهم الدنيا صح حد فينا يقدر يقول لي يا بختك بصراحة يا بخته فعلا يا بخته كم واحد فيهم بيعول الهم زينا ما فيش هما كل ما بيكبروا بيعولوا الهم طب وساعات احنا اللي نربي بقى الهم فيهم يعني يبقى الولد كويس بس ايه من سن سنتين نبتدي ايه بقى نغيره بقى قال يعني عشان يبقى زينا يا دي الكارثة المفروض احنا اللي نبقى زيه انما احنا عاوزين نخليه زينا تحت شعارات بقى شعارات كتيرة بقى انه مش عارف يبقى ايه ويبقى ايه ويبقى ايه وفي الاخر في الاسف بقى شرير او بقى بعيد عن الملكوت لاني ما ركزتش ان انا اللي اتعلم من بساطته واحافظ بس على اللي استلمته ده في طقس المعمودية في وصية لل... للوالدين بس ساعات مع الزحمة ما بنقولهاش لكن اتعلمت من ابائي في الكنيسة لما اترسمت بيقولوها باختصار بس بكلام مهم قوي بيقولوها في جملة واحدة يا فلان يا فلانة انتوا النهاردة واخدين ابنكم قديس حافظوا عليه قديس انتوا واخدين ابنكم قديس حافظوا عليه قديس هي دي ملخص الوصية كلها ايوه طبعا هو طالع من جن المعمودية انقى من الملائكة ومليان بالروح القدس وهو طبعا كطفل اساسا نظيف فالحكاية حلوة قوي طب انت حافظت عليه قديس ولا مشغل له التلفزيون عشر ساعات بقى مين اللي بيربيه مش عارف شوية الحاجات الغريبة اللي بتغني دي والاعلانات والاخبار الحروب والضرب وال... طب خلاص انت ما ربيتش انت ما حافظتش عليه قديس ما حافظتش عليه قديس كان كل همك انه يطلع في الدنيا شكله حلو لكن هو ما طلعش طفل ما كملش طفولته ده احنا لما نمدح انسان شاب كبير كده نقول ده زي الاطفال احنا بنعتبرها حاجة حلوة قلبه ابيض زي الاطفال دي حاجة حلوة بس كام واحد بقى لسه قلبه ابيض زي الاطفال فين ده نجيبه منين ده مفيش الحاجات دي في السوق خالص إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد لن تدخلوا ملكوت السماوات وهنا استخدم ثلاث أفعال بص يقول إيه بصراحة أربعة كمان قال إن لم ترجعوا وتصيروا ومن وضع نفسه ومن قبل ولدا في أربع أفعال عاوزين نفكر فيهم أولا ارجع ارجع ارجع يعني ايه يعني انت انت ذاتك كنت حلو تقدر تنكر انك كنت في يوم الايام طفل طبعا كنت طفل وكنت بريء وكنت نقي وكان ايمانك حلو فطري بسيط مفيش معلومات بس كان ايمان حلو ما انت لازم كنت طفل لازم عدت عليك مرحلة حلوة لازم ما فيش طفل سنة سنتين لحق يتوسخ قوي يعني انما كل ما بيكبر بيتلخبط فارجع يعني ايه هنا كلمة ارجع تدينا امل لان كلمة القداسة احيانا تبدو حاجة مستحيلة لو انا بقول لكم ربنا عاوزنا قديسين بتبصوا لي كده يعني كلام نظري بقى اللي ملوش لازمة لا مش كلام نظري الحقيقة القداسة مش بعيدة ده انت سبق وكنت قديس سبق وكنت قديس حد يقدر ينكر ان يوم ما اتعمد كان قديس كنيسة بتقول كده في طقسها لما بيطلع من جرن المعمودية بيتقال له لو ولد أكسيوس ولو بنت أكسية يعني مقدس أو مقدسة بالثلاثة ويتزف في الكنيسة زيه زي أيقونات القديسين هو الطقس كده لأننا نحتفل بانضمام قديس للكنيسة فسعادتك كنت قديس قبل كده تعرف ترجع عشان ترجع هتلاقي اكوام تراب مع الايام عاوز بلدوزر مش كده افكار على مدى عشرات السنين وشهوات وعلاقات وخبرات و... طب وماله بس ايه رأيك ورا كل التراب ده لسه جوه الطفل القديس اللي اتولد لسه جوه في كل واحد فينا لسه قديس صغير بس مخنوق وفطسان وحران وتعبان لأن فوق دماغه تراب تراب ملوش آخر ويمكن ده بيمشي مع الترتيلة بتاعت رجعني تاني لشكلي الأولاني دي أيوة أنت سبق وكنت قديس فأنت القداسة مش بعيدة مش من براك أنت هترجع تبقى قديس هترجع لحالة عدت عليك قبل كده وكل مرة المفروض تعترف اعتراف حقيقي مع توبة صادقة جدا وتدخل تتحد بالمسيح صدقني انت بتطلع تاني من المعمودية انت كأنك بتتولد مرة كمان لو توبتك حقيقية قوية واعترافك صادق مش مخبي حاجة وداخل فرحان تاكل المسيح بترجع تاني قديس وهذه القدسات للقديسين ساعات الناس اللي قعد ايه رأيك بقى انك انت كل شوية الكنيسة بتديك امكانية تسترجع القداسة المسروقة منك واللي هربت منك مع الايام هل تقدر ترجع ربنا يسوع كمان قال وتصيروا وتصيروا يعني نركز فيها على حتة ان يفضل تارجت قدام عينك يفضل هدف كل طفل تشوفه تبص له بإعجاب وتبقى نفسك تبقى زيه هدف ايه اللي في الأطفال هدف ده كل الفضائل صدقوني تقريبا ما فيش حاجة في الفضائل ما تلاقيهاش في الطفل وأهمهم الثلاثة الكبار الإيمان والرجاء والمحبة لازم تلاقيهم في الأطفال أهمهم إنما كل الفضائل هتلاقيها في الطفل يمكن ما عدا الهدوء لكن صدقني الطفل لو لقى جو حلو من البداية بيطلع هادي برضه إنما إحنا اللي بنعفرته لكن هو علم النفس بيقول كده بيقول الطفل يميل إذا لقى دفء وحب وهدوء يطلع هادي يعني هو برضه إحنا اللي بوظناه في الحتة دي ال الكلمة الثالثة المهمة بقى من وضع نفسه مثل هذا الولد يعني الموضوع عاوز ايه تواضع عشان ترجع وتصير طفل لازم ايه تنزل لتحت لازم تضع نفسك ودي يمكن اهم مأمورية في المسيحية واصعب مأمورية ينكر ذاته دي يوطي راسه بعد ما راسه كبرت وجسمه كبر وعقله كبر يرجع تاني يوطي راسه من وضع نفسه مثل هذا الولد هو الأعظم في ملكوت السماوات نعرف نضع نفوسنا لا دي من أصعب الأمور ما هو اللي هيضع نفسه عمره ما هيبص إن أح أنه أحسن من حد هيشوف كل الناس أحسن منه بدون صغر نفس وبدون يأس وبدون قلق هيعامل كل الناس باحترام هيبقى من جواه مستعد يسامح كل الناس مش هيعرف يستغلط حد ويدين حد لأنه وضع نفسه متواضع وكل ما كان الإنسان متواضع كل ما قلبه نضف وسلوكه نضف وحياته كلها بقت جميلة قدام ربنا مين يقدر يضع نفسه ده انت ممكن تدخل مكان تلاقي المكان غير مناسب لكرامتك فتلاقي ايه ما ترتاحش تبتدي تتنرفز او ما ما قالولكش يا استاذ فلان او يا دكتور فلان او وهو أنت لما كنت طفل كانوا بيقولوا لك يا أستاذ ويا دكتور يا سعادة الباشا النهاردة ما تقدرش تستغنى عنها ليه ما أنت مش عارف تتضع بس أنت ذاتك كنت في يوم من الأيام كنت ولد كنت طفل ما كانش حد بيقول لك بمقدمات يعني انما انت النهارده حريص على المقدمات على ايه ما هو هي هي طبعا انا مش بتكلم عن الحكمة دلوقتي لكن بتكلم عن جواك بتحس بايه بتحس بايه بتقبل بسهولة كل اللي بيحصل كشخص متواضع ولا دايما كرامتك شغلاك وذاتك ومركزك ورأيك وشخصيتك وفكرك الطفل ما عندوش حاجة من الحاجات دي هو الطفل عارف انه ما عندوش بقى المشكلة انك فاكر انك عندك انما هو عارف كويس انه ما عندوش من وضع نفسه مثل هذا الولد هو الاعظم في ملكوت السماوات طيب ادينا شفنا نرجع ونصير ونضع تعال نشوف من قبل ولدا لو انت فهمت اللي بيقوله المسيح مش ممكن تعالم الطفل بدون احترام خلاص ده الأستاذ ده, ده الأستاذ في أي حتة في الشارع في, في البيت مع الجيران مع القرايب في الكنيسة دول الأساتذة فلازم تقبل عشان كده جابوا عيال المسيح يلمسهم التلاميذ كانوا زينا انتهروه امشي ودوقته تسحموا سيدنا تسحموا ربنا يسوع انتهرهم انتهرهم قل لهم تعملوا كده ليه انا قلت لكم لمثل هؤلاء ملكوت السماوات هاتوهم تاني ابتدى يحط ايده ويباركهم واحد واحد فبيقبلهم وبيهتم بيهم هل ممكن الواحد يدي اهتمام لطفل زي اهتمام للكبير دي عاوزة تواضع على فكرة وعاوزة الخلفية دي عاوزة الخلفية دي من قبل ولدا واحدا مثل هذا باسمي باسم يعني عشان خاطر المسيح وعشان فاهم الدرس كل طفل بتقابله بيعلمك درس يحكى عن ابو مقار فاكرين الحكاية دي انه تعب قوي من شهوة البطن في وقت بقت بتجربه وبتلح عليه وهو راهب قديس يعني مش وقت بقى أكل إنما جعان والجوع شغله حرب كانت عليه هو مش مش بتاع كده فمن كتر الحرب صلى وقال له يا رب هطلع أسأل أي واحد أقابله جه نصيبه في عيل صغير راعي أغنام قال له حبيبي عاوز أسألك سؤال هو الواحد لما يكون جعان يعمل إيه قال له ياكل قال له طب معلش كل ولسه جعان قال له ياكل تاني قال له طب يا حبيبي هو كل تاني ولسه جعان يعمل ايه قال له ده يبقى حمار ده ما يبقاش انسان فمضى منتفعا مضى منتفعا ازاي ده اتشتم ايوه بس هو فهم ده الكلمة دي فوائتها حيلك انت هتعيش عشان تاكل طب ما لو مؤاخذة الحيوانات كده ايه اللي يميزك انت كانسان الدرس خده من طفل بس هو عنده استعداد يتعلم من طفل ابو مقار اللي النهارده كل الرهبان بيتعلموا على كتاباته قديس مكاريوس الكبير من أعمدة الرهبنة في العالم لكن هو ما عندوش مانع أبدا يطلع يتعلم من طفل بيقابله في السكة صحيح ما عندوش المشكلة من قبل ولدا مثل هذا باسمي فهو قبلني يبقى قابل المسيح نفسه وبالتالي كل طفل بتقابله انت مفروض تشوف فيه المسيح يعني احنا متعودين نقول ان المسيح يرى في المرضى والفقراء ودي عاوزة مجهود وعاوزة صلاة وعاوزة روحانية جامدة عشان تقدر تشوف المسيح في الناس دول وكمان عاوزة روحانية وعمق عشان تشوف المسيح في كل طفل وتسمع منه درس مليانين الأطفال دروس صدقوني في نمرة خمسة بقى بس دي مش تبع الدرس من أعصر أحد هؤلاء الصغار يا ويلو بقى ليه مش دول أغلى ناس عند ربنا وأقرب ناس لربنا عاوز انت تبوظه طفل النقي ده تقوم انت تعمله زيك يا ده يعني يبقى ربنا مستحلف لك يمكن المسيح عمره ما قال الكلمة الصعبة اللي قالها زي, زي الحتة دي يعني قال ويلات للفريسيين انما بالبلدي كده عمري ما حسيت انه اتحمق زي المرة دي خير له لو علق في عنقه حجر رحى وألقي في البحر ده ده يعني كأنه بغيظ يعني المسيح له المجد ما عندوش الخطايا بتاعتنا إنما نقصد قد كده تزعل ربنا إن طفل بريء تعلمه أنت الغلط والمصيبة إن ده اللي بنعمله كل يوم كل يوم بنعمل كده مع أولادنا مع أولادنا وأولاد الغير كمان ومدرسين مدارس الأحد بالمر بيعملوا كده برضه يبقى الطفل بريء وهما بيعلموه حاجات بسلوكهم أحيانا أسوأ جدا من نقاط بيشوف فيهم حاجات غلط فبنعسرهم فبيفتكر ان الصح بتاع الكبار هو غلبان شايف ان الصح بتاع الكبار بتاع بابا بتاع ماما بتاع استاذ بتاع ابونا يا خسارة فاحنا بنعسر تعالوا ناخد شوية أمثلة عن أطفال قديسين من الكتاب ناخد مثلا ملوك الثاني إصحاح خمسة وكان نعمان رئيس جيش ملك أرام رجلا عظيما عند سيده مرفوع الوجه لأنه عن يده أعطى الرب خلاصا لأرام وكان الرجل جبار بأس أبرص فاكرين الحكاية طب وكان الآراميون قد خرجوا غزاة فسبوا من أرض إسرائيل فتاة صغيرة دي بتاعتنا بقى دي طفلة دي طبعا فكانت بين يدي امرأة نعمان فقالت لمولاتها اسمعوا الحتة دي عشان تشوفوا الأطفال والحلاوة بتاعتهم يا ليت سيدي أمام النبي الذي في السامرة فإنه كان يشفيه من برص الآية دي مليانة فضال أقول لكم ليه أولا ثقة عمياء وإيمان بسيط بابونا بتاعهم بالنبي اللي عندهم في السامر اللي هو أليش عواتة البنت دي في بلد تانية فقالت لستها ايه عارفة يا ستي لو كان لو كنا عايشين في السامرة كان سيدي راح لابونا إليشع كان خف عندهاش أدنى شك فستها اتأثرت لأنها بتتكلم بثقة وإيمان حقيقي فقالت لسيد لسيدها فسيدها اتأثر فطلع للملك قال له في بنت صغيرة بتقول كده فالملك اتأثر يا نهارك أبيض واحنا قاعدين نوعظ بقالنا سنين ما حدش بيتأثر ايه ده شوفوا ايمان الاطفال هي ايمانها كده ايمانها جبار ال ال الثقة اللي بتتكلم بيها هي اللي نقلت الإيمان هي اللي خلتهم يتأكدوا هي بتقولها بدون شك فما ترددوش فبقى نعمان يطلب من الملك يبعته مرسال للسامرة بناء على كلمة طفلة صغيرة ملهاش لازمة في نظر الناس يعني لكن إيمان إيمان جبار ولازم تتم المعجزة لا يمكن ربنا يكسف البنت الصغيرة لا يمكن حتى لو نعمان شك هو نعمان جاله وقت في السكة شك وكان هيرجع وبعدين رجالته قالوا له خلاص نكمل المشوار بقى اتغاظ قال اليشع ما وقفش يقابله بتاعه فاكرين القصة فكان ابتدى بقى يلخبط في الكلام وقال يعني احنا كان ايه اللي جابرنا على الغلب ده احنا المية عندنا انضف من مية اليهود دي اصله قال له انزل استحمى سبع مرات فقالوا له يعني جينا المشوار ده كله بتاع وقفت على الماء ما تنسى نزل خف كل ده بفضل هذه الشهادة الطفولية فيها ايه تاني الشهادة دي كمان فيها حب بتحب ستها وستها مع انها عبدة مزبية انما عندها حب يا ليت دي فيها حب يا ريته كان في بلادنا كان خف يعني صعبان عليكي سيدي كبنت اه طبعا بتحبيه بحبه يا سلام على البساطة والمقاومة مش دول اللي سابوكي حرموكي من أهلك وجابوكي ورموكي بقيتي شغالة ما انت كنت في بلادك بتلعبي مع أصحابك ما وراكيش حاجة انت هنا خدامة ومش لاقية أهلك أبدا كل ده نسيته خلاص ده سد سد ستها وسدها وبتحبهم ايه رأيكم في الفضائل دي ده موقف عادي انما مليان فضائل طبعا بقت استاذة للبلد كلها البنت الصغيرة دي ده ارام كلها في الاخر كادت تؤمن بسبب ايمان هذه الطفلة المزبية لان نعمان امن وعساكره امنه واستأذن بس من أليشع قال له اديني حل بس يا ابونا لما يدخل الملك بضطر ادخل معاه بس اوعدك ما اسجدش مش هسجد لآلهة تاني لكن لازم ادخل معاه الواجب العسكري كده قال له ادخل يا ابني ما يهمكش وماله خلاص وقال له هاخد شوية تراب من الأرض بتاعتكم دي اللي طلعت البنت دي تراب الأرض دي اللي طلع البنت دي العينة الجميلة دي هخليه عندنا في بيتنا عشان أتبارك بالتراب أرضكم عشان في إيمان تعالوا ناخد مثل تاني بعدها بكم اصحاح ملوك الثاني 22 ملوك الثاني 22 يحكي لنا عن طفل اسمه يوشيا كان يوشيا ابن ثمان سنين حين ملك وملك 31 سنة في أورشليم نحكي القصة برضو اللي عاوز يعرف تفاصيلها يلاقيها في أخبار الأيام 34 أخبار أيام الثاني 34 بوضوح أكتر إنما القصة إيه ببساطة عشان دي طويلة أبوه كان راجل ملك شرير ومات بدري وساب هذا الطفل وجده كان شرير وأشر منه وكل الملوك في المنطقة دول كانوا أشرار إنما الطفل ده ملحقوش يبرمجوه زيهم يعني أقول إيه نشكر ربنا أبوه مات بدري عشان ما يربهوش في الغلط سوري يعني هقول إيه ما هي شكلها كده فمين اللي استلمه رئيس الكهنة لسه عينه ما توسختش كفاية ثمان سنين فشوفوا تربية رئيس الكهنة يقول بعد ثمان سنين من تربية رئيس الكهنة هو استلمه ثمان سنين بعد ثمان سنين بقى 16 سنة هو بيربيه ده طفل انما هو ده الملك يعتبر رئيس الكهنة الواصي عليه فعمال يعلمه ربنا والصلاة وفي السنة الثامنة من ملكه إذ كان بعد فتى ابتدع يطلب إله داود أبيه لم يحدث نهضة روحية في تاريخ شعب إسرائيل من سليمان الملك إلى ربنا يسوع المسيح له المجد مثل اللي هيعملها هذا الطفل يعني بقول لكم 900 سنة أغلبها ما بين رمادي واسود على شعب إسرائيل فين وفين يطلع حد كده يتكلم عن ربنا ويختفي تاني انما يوشيا ده اللي استلم الملك هو 8 سنين واتربى صح هيعمل نهضة روحية ويعلن ثورة على عالم الأوثان وفي زمن عشر سنين أو أقل هيطهر كل بلاد اليهود من كل المرتفعات والمذابح بتاعة الأوثان ويحرم كل أنبياء الأوثان وبعدين في الوقت ده من كتر البعد عن ربنا ما يعرفوش فين أساسا الشريعة مش عارفين الناموس والشريعة فابتدى يعمر بيت ربنا وهو بيعمر بيت ربنا لقوا الشريعة ابتدى يقرأ في الشريعة ودموعه تنزل ما هو أصله نظيف فيسمع الشريعة ويبكي ويقرأ الشريعة يجمع الشعب ويقرأ لهم على الشريعة والشعب يبكي ليه أصله هذا النقي صار ملكا هذا الطفل صار معلما مع النقاوة دي كل الناس ترجع وكل الناس تتوب ونهضة روحية جميلة ويرجعوا يعيدوا الأعياد اليهودية بعد مئات عشرات السنين كانت ملغية بسبب خيبتهم وبعدهم عن ربنا ايه ده كله ده اصل يوشيا ملك وهو 8 سنين وهو طفل نعرف نخلي عيالنا هم الملوك بس احنا بنفكر بطريقة غلط هنا لما يكون طفل ويتربى تربية روحية شوفوا بيطلع ايه بقى شوفوا المسؤولية خطيرة ازاي اهو ده لو ابوه كان رباه كان كمل ال list عادي بتاعت الملوك التعبانة دي يقول لك ملك 12 سنة وعمل الردي في عيني الرب ومات هي قصة كده standard يعني ده غير القصة كلها ليه قلب الموازين لأنه عمل مثل داوود جده جده البعيد بقى لأنه دخل في نقاوة القلب بتاعة الأطفال تعالوا ناخد مثل كمان دانيال واحد فدانيال يقول ايه دانيال على فكرة في الوقت اللي ابتدى فيه سفر دانيال كان يعتقد انه في رينج 13 14 سنة طفل يعني ما بين طفل وشاب عشان برضه ما نبالغش ساعات يقولوا 17 سنة ساعات يقولوا انما كان لسه مش مش راجل يعني لانه في عدد دانيال واحد عدد ثلاثة يقول امر الملك أشفنز رئيس خصيانه بأن يحضر من بني إسرائيل ومن نسل الملك ومن الشرفاء فتيانا فتيانا فتيان دول تين ايجرز يعني بتوع المراهقين يعني من أول 12 ل 18 عدد لا عيب فيهم حسان المنظر حاذقين وهكذا فعدد 8 يقول إيه أما دانيال فجعل في قلبه أنه لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه وطلب من رئيس الخصيان ألا يتنجس صدقوني الواحد بيشوف كده كل يوم ألاقي طفل 8 سنين مصر يصوم وأهله هم اللي بيقولوا له لا والولد عاوز يصوم عاوز يقدم حاجة لربنا هو طفل ويعني ما بس عاوز يقدم لربنا زي ما الكبار بيقدموا لربنا وكل الكبار بيقولوا له لا صحتك ادي اللغة بتاعتنا لا صحتك هو حد كان ضامن الصحة انما الطفل المتحمس انه يصوم ولا يصلي بنعطله بنعطله برضه مش بالغ الحكمة لكن في حتة كده لازم نراجعها الحماس الطفولي ده مش عند الكبار لما بتسافروا في الأسوام سافر بره تلاقي كل شوية حد جاي يقول لك أنا مسافر بره ابونا اديني حل أفطر كأنها بقت قاعدة حل أفطر عشان مسافر تتفسح طب ده هنا مش بيتفسح ومجبر ياكل وبيقول لا برضه على رقبته انت رايح الغردقة خمس ايام والحكاية سهلة وفيها سمك انما لا واحنا كل يوم هننزل في five stars بتاع مش خسارة الفلوس لازم ناكل الاوبن بوفيه كله هو ده الصوم فين فين التقوى بقى وتلاقي الطفل في العيلة هو اللي بيقول لا مش عاوز افطر والكبار بيقولوا له لا لازم تفطر لكن هنا في نوع من النقاوة مش في اتفاق بيني وبين ربنا مش الكنيسة قايلة اليومين دول صيام يبقى لازم نصوم عادي بدون انفصال وضع في قلبه ما قالش لحد مش هاكل يا ابني الكلام ده ما ينفعش خليه في بلادكم يعني ايه مش هاكل ده هنا الاكل بالعافيه قال لا برضه مفيش بالعافيه انا هقول للراجل قال للراجل اعطى الله دانيال نعمه ورحمه عند رئيس الخصيان فقال رئيس الخصيان لدانيال انا اخاف سيد الملك الذي عين طعامكم وشرابكم فلماذا يرى وجوهكم اهزل من الفتيان الذين من جيلكم فتدينون راسي للملك انت يا ابني هتطير رقبتي كده هو حب لأن الطفل النقي أو الروح يتحب طبعا فبيحاول يقول له بلاش يرجعه كده بالذوق عن غرضه فقال له أنا ممكن رقبتي تطير لأن أنت لما تبان خاسس وهزلان هتيجي في وش أنا قال له أنا مش هخس وهيبقى شكلي أحسن من إخواتي يا ابني ده ما فيش كلام من الفول ما بيعملش كده ده انت هتاكل خروف وديك وكل كل يوم ده ده ده متوصي على اكلكم تمام فقال له بص شوف بقى الاتفاق اللي هيتفقه دانيال بسذاجة الأطفال ده اتفاق ساذج يعني في واحد و- وشه هيغير في 10 أيام فيقول له الآتي جرب عبيدك 10 أيام ودون القطان اللي هو الفول يعتقد أو بعض البقول لنأكل وماء لنشرب لا خمر هنشرب ولا لحوم هناكل لأن اللحوم هنا وس- نجسة بالنسبة للوثنيين ولينظروا إلى مناظرنا أمامك وإلى مناظر الفتيان الذين يأكلون من أطايب الملك ثم اصنع بعبيدك كما ترى أنا مش متخيل أن عشر أيام يخلوا الفرق واضح قوي كده إنما هو ده إيمانه بقى قال له جربنا عشر أيام نشوف هناكل أكلنا اللي ملوش معنى ده ونشرب مي بس وجربنا وشوف بعد عشر أيام ده إيمان أطفال وإيمان جبار الراجل يجي بعد عشر ايام يلاقي الفرق واضح فرق واضح بالناس بتاكل اوبن بوفيه يوميا بدون قواعد وبين واحد بيلقط البقول مع شوية مية انما وشه احسن وصحته احسن بشكل واضح في عشر ايام ده ما مش مفهومة دي آه بس ده ايمان الاطفال هو دانيال قال كده يبقى ربنا يقول له حاضر لازم تمشي عند نهاية العشرة أيام ظهرت مناظرهم أحسن وأسمن لحما من كل الفتيان الآكلين من أطايب الملك يا بختهم العيال دول اللي عايشين بال- بالثقة دي وبالإيمان ده ننط على واحد زي س- داوود بقى صمويل الأول 17 صمويل الأول 17 غالبا 14 15 ده الرينج المعتقد فيه صمويل الأول إصحاح 17 والقصة المشهورة مش هقدر أقراها أنتوا حافظينها بتاعت جلياط بس أقول لكم الطفولة اللي فيها أولا داوود ما جابش سن التجنيد لسه غالبا سن التجنيد كان في رينج ال 18 برضه لأنه كا- كانوا ياخدوا الشباب فداود أصغر من 18 سنة في القصة دي بكل الأحوال هل 14 هل 12 هل 15 زي ما يطلع داود اتمسح ملك قبلها شوية ورجع للغنم تاني وشغلته راعي غنم أبوه بعته ب- بش- بكيس تعيين عشان يروح لإخواته في الجبهة يديهم شوية شاي وسكر وأكله هذه المأمورية وطبعا كلهم هناك اخواته الكبار انتوا عارفين لما يكون طفل واخواته الكبار عادة بيسكت وبيبص لهم باعجابه وما بيتكلمش بالساهل وهم بيسكوه لو اتكلم وبعدين هو داخل بحب بيسلم على اخواته والا يطلع جلياط ينادي ويزعق تحت في الساحة ويشتم ربنا والا داود ده يسيب اللي في ايده ويطلع يتفرج ويبتدي بقى يتكلم ومحدش عارف يوقفه سايبينه ليه ده سايبينه ليه؟ انت مش شايف منظره ازاي يعمل كده يا ابني ما بنقول لك بص شايف الراجل معدي 2 متر طول بعرض وهو مش راضي يسكت خلاص انفعل انفعل عشان ربنا على فكرة هو داود مش شضلي ولا بتاع خناقات ولا لا هو داود بيحب ربنا فعلا جدا كطفل فمش مش مستحمل ان ربنا يتشتم قصاده ربنا بيتشتم قصاده والبهوات كلهم ساكتين فبقى مش مستحمل ففضل عامل هوسة لغاية ما كل ال- الجبهة سمعت ان قال واد صغير من اخوات العساكر جه عمال يقول ساكتين عليه ليه ده كان ساعتها شاول قال اللي ينزل يصارعه هديله وديله عشان يشجع العساكر طبعا ما حدش نزل فهو عشان ينزل داود قال لهم هو قال هيدينا كام عاوز يتكلم بلغتهم هو لا على باله كام ولا مش كام هو هو بيقول سيبونا ننزل له بس طبعا هم ما حدش هيسيبه فقال لهم مش في مش في مكافأة طب انا عاوز مكافأة فجابوا له شاول قال له يا ابني ما ينفعش قال له جربني بس وهنا قال سره قال سره ما كانش حد عارفه قال له عبدك أتى الأسد غالبا شاول قال الولد ده بقى ايه هيسرح بيا هيعمل أفلام بقى أسد ودب بقى و... وحكايات ديزني لاند بقى وديزني مش عارف ايه أسد ودب ايه يا ابني ده انت مش باين لسه المهم عندوش بديل قال له طب البس لبس قال له مش عارف امشي قال له ما هي باينه من اولها انت مش عارف تمشي وانت اساسا لابس لبس العسكريه بس مش باين من اللبس واللبس تقيل عليه ما هو مش واخد على كده انما مصر طب هتعمل ايه يا سي داود قال عاوز النبله شغل عيال فعلا شغل اطفال هو ده مع مع معلوماته كده طفل انا هاخد النبل وهنزل الم الزلط بمزاجي يا ولد لم الزلط بمزاجك اختار الزلط اللي على مزاجك طبعا الناس واقفة مستغربة ايه اللي بيعمله ده طفل طفل في محبته في اندفاعه في كلامه في حتى تفكيره في طريقته نبلة قال داخل لواحد حارس اللي ماسك الترس ليه يعني قد داود مرتين اللي شايل له بس جزء من سلاحه حاجة يعني دبابة بتتحرك يعني موصوف وصفه بالأرقام من كتر ما هو حاجة يعني ما تكررتش كتير جليات الجبار ده إنما داود مش شايف الحاجات دي خالص ويقول لشاول إيه أنا هحبسه في إيدي يا ابني إيدك إيه ده أنت إيدك مش جايبة يعني صباعه إنما ده إيمانه شوفوا إيمان ومحبة وصدق وحماس وبراءة وربنا عاجبه قوي الكلام ده اوعوا تفتكروا ربنا بيستغرب احنا اللي بنستغرب انما ربنا يعجبه قوي الحاجات دي وشاول يستسلم وينزل داود ومعاه النبله وطبعا التاني شايف داود طالع له فابتدى يتريق انتوا فاكريني كلب ولا ايه بعتلي ولد بعصايه طب تعالى يا ابني اقطعك واكلك للفراخ او اكلك لطيور السماء طبعا المفروض داود اول ما يقرب يرجع جاي المفروض كده انما داود ما بيرجعش ده يقول له ايه شوف بقى انت تيجي بترس ورمح وسيف انا هجيلك باسم رب الجنود اللي انت لعنته ده وهفرجك هفرجك حاجة وبعدين يمسك النبلة التعبانة بتاعته دي ويخبط وطبعا تيجي في المكان التمام ويقع يقع الجبل ده ويطلع فوق منه داوود ويسحب سيفه ويجرجره كده فوق رقبته بس عشان يقطع رقبته ايه ده ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات فيها حب حقيقي وفيها حماس جميل وفيها طفوله وفيها إيمان جبار وفيها عدم خوف ده احنا اللي بنعلم العيال الخوف فيها كل حاجة حلوة صورة جميلة للطفولة المقدسة اللي ربنا بيستناها لنا بصوا بقى على داود لما كبر بعدها بأربعين سنة ونازلين يحاربوا وقال بص أنا تعبان تعبان ده أنت كان نفسك تبقى تتجند عشان تشتغل لحساب ربنا بعد ما بقيت ملك كسلان تنزل ما كبر بقى كبر يعني راحت منه الطفولة وبعدين نام له نومة عميقة كده وصح يتمشى مشى والناس بتحارب عشان ربنا فين محبتك الأولى فين إيمانك فين حماسك للانتقام من أعداء ربنا والنظرات الشريرة بتاعت الكبار بقى اللي ما كانش يعرفها داود الطفل وبعدين المؤامرات الخبيثة بتاعت الكبار مش بتاعت الأطفال دي وبعدين نخلص من الراجل جوز الست وبعدين ايه ده يا ساتر كل ده عشان داود كبر يا ريته كان فضل صغير مش كده عشان كده ربنا يقول له ان لم ترجعوا ايه اللي رجعه بقى دموع التوبة رجعته صلوات طويلة رجعته يقال ان داود وهو عجوز خالص كبر جعلوا له كان طريقتهم غريبة شوية تستغربوا من القصة دي حاضنة بنت جميلة تدفيه في نومه فطبعا هو كمالك يقدر يعاشرها عادي انما يقول ما فكرش خالص يعاشرها يعني ايه هو طفل ورجع لطفولته وبيقاوم كل الغرائز الطبيعية وعرف الطهارة تاني بعد الخطية السوداء دي في جهاد بس عشان يرجع تاني يبقى طفل في نقاوة الأطفال في بساطتهم في طهارتهم في عينيهم دي عاوزة جهاد طويل قوي فيعود داود مرة أخرى إلى البراءة والبساطة اللي سابها في شباب طولت عليكم إنما الوقت ما مش ممكن يسع إن احنا نتأمل في كل فضائل الأطفال وياما قصص أطفال وياما هنشوف أطفال يعلمونا قصص لكن على الأقل خلينا نفتكر الأربع كلمات دول ونخاف من الخمسة ارجع وصير واتضع واقبل الطفل واحذر واحذر من أن تأثر اوعى تأثر اقبله وتعلم منه وحاسب تعلمه طريقتك وفكرك ومنهجك لإلهنا كل مجد وكرم الأب